هل التهابات وانتفاخات القولون مرض وراثي الطعام يبقى في القولون أو في الأمعاء الغليظة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من آلاء اليوم راح نحكي عن القولون أو الكولون بالإنجليزي الكولون هو الأمعاء الغليظة باللغة العربية الأكل طبعا بداية أنت بتمضغه في بالأسنان في الفم وبعد ذلك بيعدي بالمريء ثم إلى المعدة تحصل عملية الهضم بتحول الماء إلى بتحول الطعام إلى سائل هذا السائل بيعدي في الاثنى عشر ثم إلى الأمعاء الدقيقة بتصير عملية الامتصاص وإكمال عملية الهضم وبعدين بيروح إلى الأمعاء الغليظة وبعد ذلك تحصل عملية الإخراج خلونا نبدأ حلقتنا لليوم بسؤال الجمهور السؤال هو هل التهابات وانتفاخات القولون مرض وراثي الخيار الأول نعم الخيار الثاني لا خلونا نبدأ التصويت يا شباب معكم 30 ثانية خلونا نتابع النتائج مع بعض الخيار الأول 69% اللي هو نعم الخيار الثاني 31% في الحقيقة أمراض القولون أو التهابات القولون في منها كذا نوع النوع اللي يسمى القولون العصبي يظن كثير من الناس خطأ أنه وراثي إلا أنه هو في الحقيقة ليس وراثي هن بيظنوا أنه وراثي لأنه هو يعتمد على نفس الإنسان طبيعة الإنسان ومزاجه وأنه عصبي بيقول لك أنه هي شغلة متوارثة في العائلة لكن حقيقة هو ليس كذلك يعني هذا مرض ليس وراثي أثبت دراسات العلمية أنه ليس له أي علاقة بالوراثة بتلاقيه يمكن بعائلة واحدة لأسباب ليست وراثية يعني لأنهم بتعرضوا لنفس المحيط والبيئة فبتأدي مثلا بعض الأحيان البيئة والمحيط اللي هو عايش فيه أنه يكون عصبي فيصاب بالقولون العصبي هناك أمراض أخرى بالفعل هي وراثية في التهابات القولون ولكن ليس القولون العصبي خلونا نرحب بضيف حلقتنا لليوم دكتور عصام اللبان استشاري أمراض الباطنة والكبد أهلا وسهلا فيك في برنامج ألاء آه، دكتور بدنا تحكي لنا على القولون القولون ما هو
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام القولون ده عبارة عن آخر جزء في الجهاز الهضمي اللي هو الأمعاء الغليظة مهم.
الجهاز الهضمي يبدأ من الفم البلعوم المريء المعدة الاثنى عشر أول جزء في الأمعاء الدقيقة وبعدين الأمعاء الدقيقة وبعدين آخر جزء اللي هو الأمعاء الغليظة ده الشهير بالقولون مهم.
له دور مهم جدا في آه، مسألة التمثيل الغذائي والأكل الأكل ده بناكل احنا كل الانبوت بتاعنا رز وأكل ولحمة وطبيخ وبتاع ده يصل مضغ من الفم ويبدأ عملية الهضم من الفم عن طريق اللعاب مهم.
بعد كده يمر بالأنبوبة العضلية اللي هي البلعوم ثم المريء يصل إلى المعدة يقعد في المعدة أربع ساعات ست ساعات يخلق- يخرج من المعدة بصورة سائل هذا السائل اللي خارج من المعدة يبتدي يفضي على الاثنى عشر وتتم بقى أواخر عملية الهضم في الاثنى عشر عن طريق العصارة الصفراوية والبنكرياسية بقية السائل ده بقى بيمشي في الأمعاء الدقيقة ويتم امتصاصه يصل إلى القولون آخر عملية امتصاص تتم في الجزء الأولاني من القولون ده اللي هو في المكان اللي هو هو الجزء ده نعم
ده هنا دي الأمعاء الدقيقة يبقى ال- ال- السائل اللي بقى اللي فيه الأكل اللي هو الأكل تحول لسائل بقى السائل يخش هنا آخر جزء من الأمعاء الدقيقة أول جزء من القولون اللي هو الجزء ده اللي فيه الزايدة ده ده اللي القولون هو الصاعد.
الصاعد هذا هو المكان اللي بيتم فيه مسألة الامتصاص بعد كده بقية النواتج الفضلات بتتزقل قدام مستعرض القولون النازل حتى يتم اختزانها هنا في ال- ال- ال- المستقيم المستقيم، نعم.
المستقيم لما بيوصل ليه هنا الفضلات يبتدي الإنسان يشعر بالرغبة في الإخراج ويبتدي يدور على إزاي هيقوم بعملية الإخراج في الجزء ده ده دور القولون الامتصاص والاحتفاظ بالطعام والاحتفاظ بنواتج الطعام لحين إخراجها في الوقت المناسب الثلاث كلمات دول هما اللي بيحصل فيهم المشاكل والأمراض طيب شو هي أشهر الأمراض في القولون أشهر الأمراض في القولون الالتهابات الالتهاب القولون نتيجة بقى الميكروبات البكتيريا الجارديا الأميبا النشاط الأميبي المزمن الالتهابات المزمنة الالتهاب بعد كده في حاجة تانية تقرحات في القولون الالتهاب لما يزيد يبتدي جدار الجدار القولون الداخلي نفسه يتآكل نعم.
يعمل قور- تقرحات أها.
شكوى تانية برضو نزيف من الشرج نزيف من الشرج ده بيطلع هنا عبارة عن تقرحات أو آه، زوايد لحمية في الشرج ودي مشهورة مع البلهارسيا مرضى البلهارسيا المعوية وده مرض منتشر جدا في مصر بيبقى عندهم زوايد لحمية موجودة في آخر جزء في القولون ودي بتسبب نزيف من الشرج يبقى إذا عندنا أمراض كتير تصيب القولون وأخيرا الأورام نعم وأورام القولون ليها باترن معين طيب أشهر الأعراض يعني آه، كيف الإنسان بده يعرف أنه هو مصاب مثلا بالتهاب في القولون اه هو هنا عندنا بقى في موضوع مهم عشان نفسر المسألة احنا عندنا شقين ل- ل- للقولون الشق العضوي والشق العصبي مهم.
يعني دلوقتي ممكن يبقى القولون ده سليم عضويا ما فيهوش اي حاجة مهم.
والعيان بيشتكي من ألم في بطنه من تقلصات من انتفاخ ولما تعمل له موجات صوتية وتعمل تحاليل تطلع سلبية ده اللي بنسميه القولون العصبي نعم القولون العصبي زيه زي المعدة العصبية مم.
واحد داخل امتحان يرجع بره الامتحان ياكل ويشرب عادي جدا ما فيش اي مشكله يبقى موضوع مرتبط ب situation معين بموقف معين ب stress معين مهم.
يحصل فيه الاضطراب في غير ال stress دي يبقى زي الفل ما بيشتكيش من اي حاجه خالص ما عندوش قد مشكله دي معلومه مهمه ان نعم.
فين الموضوع اقول لك الموضوع في الحته الفلانيه لكن المرض بيبقى موجود على طول منين ما هيخش الحمام فيه تقل وفيه تعنيه يبقى فيه اصابه في الجزء الاخير في القولون ده تقل وتعنيه يبقى فيه اصابه في المستقيم وفي السجمويد ايه هي اشهر حاجه تعمل كده الاميبا والجارديا تعمل كده وبالذات الاميبا ليها باتر لانها مزمنه يعني ياخد الفلاجيل وياخد الحاجات يخف شويه بعدين يرجع تاني ياخد مش عارف ياخد بعدين يخف شويه بعدين يرجع تاني المشكله بتفضل قائمه المشكله بتفضل موجوده مهم.
هنا دي ازمه كبيره نعم دي ازمه كبيره يعني ما بيحسش انه اتحسن صحيح يقول لك ابطل علاج برجع اتعب يبقى عملت ايه ما استفدنا شيء ما استفدناش طيب آه، لو انتقلنا لنوعيات الطعام مثلا إذا بدنا نحكي عليها شو أنسب طعام بحيث ما يصير في تهيج بالقولون اه هو الطعام الصحي ده مربط الفرس في كل امراض الجهاز الهضمي مم.
يعني اللي عنده التهاب في المعده او قرحه في المعده ما ياكلش الحاجات اللي فيها شطه وفيها توابل وفيها حوادق ده الكلام ده برضه يشمل القولون مم.
الشطه التوابل الحوادق الكلام ده بيهيج الاغشيه المخاطيه اللي بالمنظر ده بيهيجها تمام
حتى في القولون ال- الاكل اللي ما- ما فيهوش الياف العيان يشتكي دايما بامساك يبقى لازم ياكل اكل فيه الياف زي الخس زي الخضروات يوم ما يحصلوش امساك مهم.
حتى احنا في خس معبينه في ازايز كده دواء بنبيعه اسمه لاكتيروز يقول لك ده ملين هو هو ده عباره عن اه خس ده عباره عن خس هي الالياف بتاعت الخس يعني هو ملين مهم.
يبقى اذا ده بيعمل بالك بالك فورمنج يخلي ال ال يبقى فيه بالك ويقدر يخرج بطريقه كويسه اهم حاجه في العادات العادات الغذائيه لمريض الجهاز الهضمي ايه الفطار
مم.
وجبه الفطار كل الناس اللي بتشتكي من القولون والامساك المزمن دول ما بيفطروش تقول لي طب تفطر امتى يقول لك الساعه 4 الساعه 5 وجبه الفطار دي لازم تبقى الصبح بدري من الساعه 6 الساعه 7 الساعه 8 وتبقى عباره عن جبنه وعيش ومعاهم اي سلطه او حته فاكهه لما ياخد الوجبه دي في هذا الوقت المبكر استحاله يجيله امساك لأن القولون هيشتغل لكن لما تبدأ أنت صاحي من الصبح وتاكل الساعة 5 6 أول وجبة ليك طب القولون هيشتغل إمتى ما أنت هتنام وهو هينام مش هيشتغل خلي بالك من معلومة إن جهاز الهضم بينام
بينام امتى بعد بينام كم ساعة بينام مع العيان آه.
يعني آه، دلوقتي آه، انا كلت كعادة كل الناس اروح البيت اتعشى وانام انت لما بتتعشى الجهاز الهضمي بيشتغل ويعمل وافرازات الهضم تشتغل والعصارة تشتغل وكله بيشتغل ويروح داخل العيان حاطط دماغه على المخدة ونايم كل ده ينام الحركة بتاعت الجهاز الهضمي تقل الموتيليتي بتقل افراز العصارات كلها بيقل يبقى الاكل كده قعد في التلاجة جوه بطن العيان ما تعملوش اي حاجة ما اتهضمش يوم العيان بيقول لك عنده حموضه وعنده حرقان وامساك وكل الكلام في الدنيا تسمعه وده بسبب انه كل ونام
إذا نحن آه، قلنا أنه آه، الفطار.
الواحد يفطر آه.
تمام رقم اثنين أنه يبتعد عن السبايسي والأشياء ال- الحريفه ال- والتوابل نعم تمام ورقم ثلاثة ما أنه ياكلش وينام ما يأكل وينام اه لان ياكل وينام الجهاز الهضمي نعرف انه هينام طب بيشرب مي مثلا يكثر من الماء الماء جميل ومفيد جدا للجهاز الهضمي الماء مهم جدا ومهم جدا ومهم جدا ومهم جدا للكليتين والتوازن للسوائل في جسم الانسان الغلطه الكبيره جدا ان اشرب ميه وانا باكل مهم.
شفت يعني الاول انا قلت الميه حلوه وانا موافق وبحب الميه وكل الكلام اهو لكن اكل بقى لقمه ولا حبه ميه عملت انا ايه كده dilution للحمض تخفيف للحمض بتاع المعده اللي هو الهضم مهم.
شويه اكل لقمتين تانيين وابلع بميه اكل وميه اكل وميه اكل وميه ده بيعمل عسر هضم فظيع جدا وبعد كده تبص تلاقي بطنه تعلى ما القولون بقى انتفخ نتيجه ان اصلا الطعام الطعام وصل للقولون مش في صوره سائل في صوره عجينه ينتفخ ويشعر بغازات وكل ده بسبب سوء تخمر سوء التخمر ده ناتج عن سوء الهضم يبقى ما اكلش واشرب والمي بتخليك تاكل اكثر مع الاكل لانه يعني بتسيله.
بالضبط آه. فبتخليك يعني آه، تشعر بالجوع اكثر وتاكل.
بتزود الكباستي نعم.
المعده تقدر تستحمل وجبه وجبة اكبر من الطبيعي صحيح مم.
طيب دكتور شو ال- ال- ال- يعني ما هو احسن علاج لالتهابات القولون علاج السبب علاج السبب يعني عندي التهاب في القولون يبقى انا ابتدي ادور الالتهاب ده اميبي يبقى انا اخد علاج الاميبا مم.
جارديا يبقى ناخد العلاج اللي بيشتغل على الاميبا والجارديا ال- الالتهاب ده بسبب ان هي نشطه ال vegetative form يبقى اخد العلاج اللي بيشتغل على ال vegetative مزمنه يبقى اخد العلاج اللي بيشتغل على ال cyst مم.
يبقى هي مجموعات الادويه التي تناسب الموضوع طب الالتهاب ده التهاب بس ولا قرح قرح يبقى دخلنا في كورتيزون و Salazopyrin و Pentasa وادويه تانية خالص
مم.
القولون العصبي ملوش علاج لازم دي بقى نبقى احنا كلنا فاهمينها اللي عنده معدة عصبية ساعة ما يتعصب هيرجع واللي عنده قولون عصبي لما يتعصب هيجي له اسهال او هيجي له مغص او ايه القصة معروفة ولا لان حتى الشق يعني- يعني... العصبي أها.
الشق العصبي ده بيبقى جاي من الاعصاب مش من القولون وبالتالي علاجه انك تديله مهدئ هو يهدى زي الضغط العصبي نديله برشامة ايه مهدئ مش برشامة ضغط هي فكرة كده مم.
ان الموضوع العصبي ده علاجه عند العصب مش في العضو نفسه وخلي بالك من حاجة عندنا في الطب في حاجة اسمها ال conversion reaction او ال hysterical reaction وال psychosomatic الشقين دول مت- مرتبطين قوي او ال link ما بين النفسية والباطنة مم.
العيان بقى اللي هو بيعمل حالته النفسية يروح محولها شكوى عضوية ده بتاع ال conversion مم.
او ال hysterical مم.
يعني مثلا تقول له ايه عندك امتحان فيقول لك عندي امتحان اه بطني بتتقطع عندي مغص الحقوني هو مش بيتدلع هو فعلا عنده مغص وبطنه بتتقطع هو كل الحكايه عايز يعمل الحيله دي عشان يجروا ويطبطبوا عليه طب يا حبيبي مش مشكله الامتحان ونجري بيه على المستشفى وندي له حقنه أصل كنا سهرانين بيه طول الليل في المستشفى ي gain sympathy وتعاطف اللي حواليه وفي نفس الوقت خلص من ال stress اللي هو مش عارف يواجهه مم.
دي حيلة المخ بيعملها ده مش مدعي ده هو فعلا مريض ودي صورة من صور ال conversion reaction او ال hysterical reaction اللي هو الادعاء الهستيري ده مش ادعاء ده مرض بيصيب فعلا العيان بهذا الشكل الشق الثاني ال psychosomatic بقى ال psychosomatic ده برضه بيبقى مشكلة في القولون لا مشكلة مش في القولون مشكلة عنده هو نفسيا خايف لما يخاف يبتدي يجيله مغص ده psychosomatic هو مجرد ان انت هتروق وتودي الخوف ده خلاص وتطمنه بطنه تهدى ودي بتحصل كتير في الاطفال مم.
يجي الطفل ماما انا عندي مغص بطني بتوجعني يا ماما هو خاف من العفريت بقى وابو رجل مسلوخه وهم حكي له حاجة- حكاوي و- قبل النوم المفروض دي ويفزعوه فيجي له مغص هو الحد يكون عايز حد يطبطب عليه ويروح الروع النفسي وتلاقي الدنيا بقى كويسة جدا مفيش أي مشاكل فيها فبرضه دي نقطة مهمة كلمة القولون العصبي بشقيه ال psychosomatic والشق الثاني اللي هو ال conversion reaction نعم ونحن بننصح السادة المشاهدين أنه اهتمام بالطعام والغذاء مهم جدا للحفاظ على الجهاز الهضمي بشكل عام والقولون يعني دائما أكل الألياف والخس اللي هو الدكتور آه، يعني كشف سر أنه نحن نحطه بالملينات أغلب ألياف الخس لذلك أكل الخس مثلا الابتعاد عن آه، ال- ال- السبايسي والمواد و- و- اللي- يعني وكثير من التوابل آه، كذلك شرب الماء في غير وقت الأكل آه، ليس مع الطعام هاي كلها أشياء بتساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمي شكرا كثير لك دكتور الله يعطيك الله العافية.
يخليك شكرا نورتوني الله يخليك الله يخليك
الطعام يبقى في القولون أو في الأمعاء الغليظة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام تستكمل في عملية الامتصاص وبعد ذلك تحصل عملية الإخراج حتى يعني تقلل من تهيج الكولون لديك في يعني عدة نصائح راح أقول لك إياها هلأ بشكل سريع النصيحة الأولى هي شرب الماء يوميا قبل الإفطار قبل الإفطار اشرب كاسة مي الأمر الآخر حاول تعود نفسك على تفريغ القولون صباحا حاول تفرغ القولون كل يوم الصباح ال- ال- النصيحة الثالثة هي ضم أحد أنواع الفواكه المجففة إلى الوجبة الرئيسية خلال اليوم كذلك آه، شرب آه، الزبادي أو اللبن الرايب هذا كمان ضروري جدا حتى تقلل من تهيج آه، الكولون كذلك ممارسة رياضة المشي كثير مهمة رياضة المشي لأنه هي مثل مساج للبطن وللظهر فبتساعد على حركة الأمعاء آه، أكثر وأكثر تناول السلطة الخضراء مهمة جدا كذلك لا تشرب القهوة كثيرا آه، بالذات القهوة المركزة والشاي المركز أو التقيل ولا تأكل شوكولاتة لأن المعدة هي بيت الداء والدواء رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتدال في الأكل فقال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك قال وعلمنا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه لذلك الاعتدال في الأكل كثير بخفف من آه، التهابات ومن القولون العصبي آه، وكذلك رب العالمين سبحانه وتعالى آه، قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس المقصود هو العسل وثبت فعلا أن العسل مفيد جدا لأمراض تهيجات القولون وهو بقلل منا بشكل كبير التطبيق اللي اخترنا لكم اياه اليوم هو تطبيق آه، آه، بي- بيحدد لك او بيقيس انت كم مره تس- يعني بتدخل الى دوره المياه بحيث يعرف هل انت عندك مشاكل آه، في القولون ولا لا آه، تطبيق كمان مهم راح تلاقوه موجود ان شاء الله على تطبيق الاء يا ريت تنزلوه وكمان تشوفوا حلقة اليوم من خلال التطبيق آه، كمان يا ريت تزورونا على جروب آلاء على الفيسبوك وعلى شف- صفحتي الشخصية عبد الحفيظ شرف على الفيسبوك وعلى تويتر
تشاهدون في الحلقة القادمة أمنية كل زوج وزوجة طفلة أو طفل صغير يونس حياتهم ويملأ البيت الطفل أمانة في رقبة الأم والأب خلونا نهتم بأطفالنا أكثر حاجياتهم تربيتهم كل هذا أنت مسؤول عنه تماما يمكن كثير ناس ما بتعرف انه الامعاء الغليظه والامعاء الدقيقه هي احد انواع الطعام كذلك، يعني الامعاء الدقيقه هي ما يعرف بالنقانق والامعاء الغليظه مثل ما انكم شايفين هي ما يعرف بسوريا بسموها آه، ابوات او جاءات بمصر بسموها منبار هي كذلك احد انواع الطعام بيحشوها يعني بالرز والحمص آه، طبعا هي بعد يعني بعد بعد الطبخ وهي هي قبل الطبخ هاي أمعاء خروف غليظة تنحشى وبعدين يعني بتنسلق أو تنطبخ
بعرف في كثير ناس ما حياكلوها بعد اليوم بس معلش انتبه على حالك واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسرارا نما ومنحته سبل الهداية والنهى نورا يروي الأرض من وحي السماء نورا يروي الأرض من وحي السماء